احنا نكمل بنعمة ربنا اخر اصحاحين في سفر يشوع والاصحاح 23 ده اصحاح مهم لانه ده عظة يشوع الوداعية لشعبه قبل ما يسيب الارض فطبعا دايما الكلمات الوداعية دي بتبقى مؤثرة وبتبقى فيها الملخص المفيد المختصر المفيد لما يكون واحد مسافر السماء يحب يوصي ولاده على أهم التوصيات اللي عاوزهم يفتكروها بعدين وكان غب أيام كثيرة بعدما أراح الرب إسرائيل من أعدائهم حواليهم أن يشوع شاخ تقدم في الأيام يعني إيه يعني غبة ده تعبير عربي فصيح يعني يعني عدت فترة طويلة وكل الناس ارتاحت وكل الناس خدت عرضها ويشوع كبر في السن فدعا يشوع جميع إسرائيل وشيوخه ورؤساؤه وقضاته وعرفاؤه وقال له أنا قد شخت تقدمت في الأيام وأنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم أول وصية يوصيها يشوع لشعبه افتكروا اللي ربنا عمله معاكم وصية مهمة قوي ساعات بننساها احنا ساعات نعيش يومنا وننسى امبارح ولو افتكرنا امبارح نفتكره بطريقة سلبية ان احنا يعني نفتكر مشاكل نفتكر هموم لكن ما نفتكرش العجائب والبركات اللي ربنا اداها لنا طول حياتنا الفترة اللي فاتت فبيقول أنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم يعني أنتم قد رأيتم دي لوحدها عاوزة تأمل وعاوزة تفكير إحنا ياما شفنا بإيد ربنا والمفروض أن الواحد يفضل يكتر هذه المعاني والعجائب والبركات في حياته طول العمر عشان تحفظ له إيمانه وعشان ما يضعفش ويشك في لحظه وعشان ما يخافش لأن يعني طول ما الواحد عمال يراجع قد كده ربنا قوي وقف معايا وسطر عليا وباركني وفين أنا من زمان لما كنت بتمنى ربع اللي أنا فيه النهاردة والواحد يقعد يفكر بالطريقة الحلوة دي إيمانه يبقى أقوى وما يضعفش بالسهل ويفضل دايما عنده القاعدة الواضحة الرب إلهكم هو المحارب عنكم صحيح يا رب أنت ما سبتنيش ولا مرة كل كل مرة كنت أنت اللي بتحارب مش أنا وكل مرة كنت أنت اللي تحل المشكلة مش أنا وانظروا قد قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين ملكا حسب أسباطكم من الأردن وجميع الشعوب التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس يعني بصوا يا جماعة مين يصدق ان كل الشعوب اللي كانت ساكنة هنا راحت مين يصدق ان الارض دي كلها اللي كنا بنحلم بيها بقت ملكنا يمكن ده يكون شعورنا في السماء الواحد لما يوصل السماء يقول له معقول انا دخلت يا رب انا ما كنتش متخيل انا هيجي مني ابدا ما كنتش متوقع ابدا انه يعني اللي زي ده يوصل ده انا عملت البلاوي كلها ده انا يا ما خذلتك يا ما وعدتك وكسرت وعدك تصورت ان ده يعني كل الناس ممكن تدخل السماء الا انا لكن انا شايف بعناية دلوقتي السماء والملكوت والملائكة ده كتير قوي يا رب فبيقول انظروا قد قسمت لكم هؤلاء الشعوب الباقين ملكا يعني انت اتقسمت عليكم كل الشعوب التانية نصيب الشعوب التانية ده خدتوه كله حسب أسباطكم من الأردن وجميع الشعوب التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس والرب إلهكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم فتملكون أرضهم كما كلمكم الرب إلهكم بصوا تلاحظوا انه دايما النغمة ربنا عمل ايه وهيعمل ايه عمل وهيعمل عمل وهيعمل حكاية بتخلص من اول سفر يشوع زي ما كنت مع موسى اكون معاك وزي ما طردت شعوب هطردهم وفي اخر سفر يشوع لسه نفس النغمة ربنا عمل معانا ولسه هيعمل تاني وحياتنا كلها تفضل فيها النغمة دي ربنا عمل ويعمل ولا زال يعمل وسيظل يعمل إلى آخر العمر اوعى الواحد فينا يجي له وقت يحس ان ربنا بطل يشتغل يبقى العيب في نظره هو اللي مش شايف ايد ربنا لكن ربنا ما زال يعمل أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل فبيقول الرب إلهكم لسه هينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم فتملكون أرضهم كما كلمكم الرب إلهكم لازم توصلوا ان انتوا كل الشعوب تطرد من قصادكم لسه طبعا في شعوب تاني يعني قد ما ورثوا وصلوا وشبعوا فرحوا لكن لسه في حاجات تانية في السكة برضو المعنى ده انشغل بيه كتير من المفس... الآباء القديسين الأوائل يقولوا هو احنا نعتبر ورثنا أو ملكنا ولا لسه ما ملكناش واحتاروا في منهم قالوا لا طبعا احنا من ساعة ما المسيح ملك على الصليب وتعمدنا واعتبرنا تبعه يبقى ملكنا واحد تاني يقول له ملكنا ازاي احنا لسه في الجسد ولسه بنتحارب ولسه بنتذل احيانا في الخطية ولسه بنقع ولسه بنحزن ولسه بنضعف ولسه بنتجرب فين بقى الملك ده لغاية ما وصلوا الآباء إلى المعادلة الصعبة احنا ملكنا وهنملك ملكنا مع المسيح من ساعة ما اتصلب وفدانا وتعمدنا وتحط اسمنا في الملكوت والروح القدس سكن فينا وبقينا أولاد ربنا صحيح كده احنا أولاد ملك فكده كده لازم نورث لكننا لم نملك حقيقة أو يعني لسه الملكوت ده ما استوعبناهوش مش مستمتعين بيه كفاية لأن لسه الجسد ده معطلنا فآخر خطوة قبل امتلاك الأبدية إن احنا نخلع هذا الجسد لكن احنا من دلوقتي نعتبر ملوك عشان كده يوحنا يقول جعلنا لإلهنا ملوكا واحد يقول له حيلك ملوك فين ده احنا غلابة جدا يقول له لا ده احنا من دلوقتي ملوك لأننا متنا مع المسيح وقمنا معاه واتكتب اسمنا في سفر الحياة فقد بدأنا الملك بدأنا الميراث الأبدي حطينا رجلنا في السماء زي ما يقولها واحد من القديسين المسيحي ده له رجل في السماء ورجل التانية في الأرض والرجل التانية بيحاول يسلتها عشان تدخل السماء لكن هو دخل رجله اليمين في السماء خلاص من ساعة ما تعمد وارتبط بالإيمان بالمسيح واتكتب اسمه هو رجله دخلت السماء هو حط رجله في كنعان لسه في رجل تانية على الأرض لسه بيحاول يشدها كده عشان تطلع عقبال ما تطلع بس كده تاخد لها كام سنة وبعدين يحط رجليه الاتنين في السماء ويرتاح فالإنسان المسيحي قلبه في السماء وعقله في السماء واشتياقه في السماء وبلده السماء وطموحاته كلها السماء وعاوز يخلص من الأرض بيعد الأيام اللي, اللي يرجع فيها بلده وسماه وملكوته الحقيقي ويورث كنعان اللي مستنيه فتملكون أرضهم كما كلمكم الرب إلهكم فتشددوا جدا فاكرين الكلمة اللي ابتدينا بيها تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب نفس الكلمة اللي سمعها يشوف في أول حياته بيعيدها لأولاده في آخر حياته قال لهم تشددوا جدا بيزود عليها جدا ليه بالخبرة قال لهم صدقوني الكلمة دي كلمة حقيقية تشدد تشدد يعني خليك جد خليك جدع عارفين لما تقول لواحد سد حيلك كلامنا البعض سد حيلك دي كلام تشجيع ملوش قيمة لكن لما يكون من من ربنا يبقى له قيمة تشدد يعني خليك شديد خليك جدع ربنا معاك المأمورية مش صعبة زي ما انت فاكر والحياة الروحية حاجة مش مستحيلة ودخول السماء ده مش حاجة بعيدة ده في ايدك قوي وسهل قوي بس انت خليك جدع تشدد تشد تشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى سفر شريعة موسى اللي هي التوراة يا جماعة حتى لا تحيدوا عنها يمينا أو شمالا اوعوا تحيدوا يمين وشمال اللي يقرا يشوع واحد يلاقي نفس الكلام اللي قاله ربنا ليشوع بيقول يشوع النهاردة للناس قال له امسك في كلام الكلام اللي قلته لموسى لا تحيد عنه يمين ولا شمال فدلوقتي رب يشوع بيقول للشعب لا تحيدوا عنه يمين ولا شمال الشاطر اللي يسمع كلمة ربنا ويقولها لأولاده زي ما هي ويوصيهم عليها بإلحاح حتى لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم ولا تذكروا اسم آلهتهم ولا تحلفوا بها ولا تعبدوها ولا تسجدوا لها من أهم الوصايا وأول وصية يمكن في الوصايا العشر لا تكن لك آلهة أخرى أمامي لأنه ربنا أكتر حاجة تغيظه أن الواحد يدي قلبه لإله آخر طبعا الشيطان بيجدد الآلهة كل كل جيل يعني كل كل شوية فدلوقتي في إله اسمه الموضة وفي إله اسمه الجنس وفي إله اسمه الفلوس ودي آلهة شيك جديدة قوي وماشية كويس قوي في السوق كان زمان بقى في فينوس وجوبيتر ومش عارف ايه كلام مش معقول حد النهارده يمشي ورا الكلام لكن دلوقتي في آلهة تانية برضو الناس بتعبدها وبتسجد ليها وملهية فيها فهنا الوصية اوعوا تقع في الحتة دي اوعوا تدوا قلبكم للكلام ده لا تذكروا حتى اسم آلهتهم يعني ايه اوعى تتكلم في الحاجات دي ده في شخص روحاني يبقى يتضايق لما تيجي سيرة الفلوس يحبش يجيب سيرتها يقلق لما تيجي الحاجات اللي فيها خطية وإباحية يتضايق ليه عارف ان ده أس الفساد الحاجات دي هي اللي مضيعة الناس كلها فيبقى خايف من السيرة نفسها حتى اسم الإله مش عاوز يقوله بلسانه ولا تحلفوا بها ولا تعبدوها ولا تسجدوا له ولكن الصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا اليوم تاني التعبير العجيب الجميل ده الزقوا لربنا الصقوا بالرب الواحد يستغرب ان ده في العهد القديم يعني العهد القديم برضه ما كانوش شايفين ربنا هيلزقوا له ازاي يعني لكن احنا في العهد الجديد لما يقول لنا الساقوا ربنا اسهل ادينا شفناه وصار منظورا وملموسا وكمان اتساب لنا جسد ودمه والروح القدس سكن فينا واضحه اللزقه يعني معناها اسهل يعني لكن من الاول ربنا بيقول زقوا لي ما تبعدوش عني ابدا خليكم ماسكين فيا مرة حكيت لكم مثل كده يبسط قصة الخلاص وقلت لكم مرة زمان تخيلت يعني فكرة راجل ملك غني أب طيب وتبنى عيال كده وجابهم القصر بتاعه كان القصر بتاعه ضخم وجنينة كبيرة ملهاش آخر والعيال فرحانين بقى وبيلعبوا في الجنينة قال لهم بس ما تبعدوش ما تبعدوش قوي في الجنينة هم بعدوا بعدوا فحصل زلزال كسر في زلزال من النوع المفتخر يعني قسم الأرض اتنين شق الأرض كده فهم انفصلوا عن المكان اللي هو عايش فيه الأب طبعا لأنهم أطفال صغيرين كل اللي عليهم يعملونه عيطوا ما فيش في ايديهم حاجة ما يقدروش ينطوا الشقة اللي حصل ده فطبعا هل الأب كان ممكن يقعد لو ما كانش أب كان قال اخص عليكم مش أنا قلت لكم ما تبعدوش طب تستاهلوا بقى لو قال كده ما يبقاش أب لكن لأنه أب أول حاجة قال ما تخافوش ما تخافوش هاجلكم هاجلكم وراح هو لأنه كبير نط الشق ده وراح لهم الناحية بتاعتهم الناحية بتاعتهم دي لا فيها مية ولا فيها أكل ولو اتسابوا فيها هيموتوا وشالهم وقال لهم إيه الزقوا كويس امسكوا كويس وبعدين رجع نط تاني ورجع ناحية قصر هو ده اللي عمله المسيح جه عالمنا المحكوم عليه بالموت وما طلبش مننا غير طلب واحد بس قال الزقولي امسكوا فيا كويس انا عليا كل حاجة بس انتوا امسكوا فيا كويس انا اللي هعدي الشق ده شق الموت ده قضية اكبر مننا كلنا محدش فينا احنا عيال قدام الكلام ده ما نقدرش عليه لكن هو يقدر فيقدر يرجعنا تاني للعز وللقصر وللبنوة تاني بس مطلوب مننا طلب واحد بس ما نرفضش ما نشلتش ما نحاولش نتهرب من الالتصاق بالمسيح هو لازقنا فيه خلينا ماسكين فيه الصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا اليوم قد طرد الرب من أمامكم شعوبا عظيمة وقوية اللي يمكن انت مش واخد باله ان في مشاكل وهموم وتجارب وخطايا انت ما كنتش قدها يمكن انت النهاردة بتفكر وتقول ايه ده انا مستغرب من الناس اللي بتقع في الزنا يعني ايه يعني ده يعني حاجة ما يصحش طبعا ما مش صعب يعني ان الواحد يهرب من حاجة زي كده لا حبيبي صدقني دي شعوب عظيمة وقوية دول شياطين قوية محدش كبير عن الغلط فانت لازم تشكر ربنا ان ربنا ساتر عليك من الحاجات الكبيرة دي اشكر ربنا واوعى تدين حد وتقول ازاي يعمل هو كده لا ما حدش كبير عن الغلط قد طرد الرب من أمامك شعوب عظيمة وقوية دي خطايا صعبة ودول شياطين قوية وإغراءاتهم شديدة وإلحاحهم وزنهم مزعج فكون ربنا منع عنك انت البلاوي دي وحصنك وما سابكش تقع في الخطايا دي ده مش لأنك انت قوي ولا انك انت كويس كونك النهاردة قاعد في مؤتمر بتسمع كلمة ربنا ده فضل من ربنا ده مش شطارة منك كان ممكن تبقى ضايع وتبقى النهاردة مكانك في السجن زي أي واحد مسجون أو مكانك في جهنم زي أي واحد راح جهنم لكن ربنا طرد من أمامنا شعوب كثيرة عظيمة وقوية وأما أنتم فلم يقف أحد قدامكم إلى هذا اليوم محدش وقف قصادكم أنتوا بالذات ولاد ربنا محدش يقف قصادكم يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا يقترب إليك الشر اشمعنى أصل أنت ابن ربنا وانت بتقول له أبانا الذي كل شوية وانت ماسك فيه وبتنادي عليه صبح وليلة رب يسوع المسيح انجدني فأنتم لا يقف لم يقف أحد قدامكم إلى هذا اليوم رجل واحد منكم يطرد ألفا لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم تلاحظوا ان ابونا تدرس لما جالنا اول امبارح كل تركيزه على فكرة ان ربنا اللي بيحارب مش احنا موضوع بسيط جدا لكن على قد بساطته لو لو فهمناه كويس وعشنا بيه يبقى استفدنا من المؤتمر الفكرة دي بس فكرة أن الرب إلهكم هو المحارب عنكم ساعتها كل مشكلة أصغر مشكلة وأكبر مشكلة أصغر خطية وأكبر خطية بس علاجها أنك تقول الحقني يا رب لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم لو طلعنا من المؤتمر ده بكلمة واحدة انك لما تقول له الحقني يا رب انجدني يا رب ان الصلاة هي العلاج الوحيد حتى لكل الخطايا ولكل التجارب تبقى فهمت صح وتبقى استفدت قوي لان الرب الهكم هو المحارب عنكم كونك دخلت حرب وضربت بسيف وعملت مش عارف ايه كل ده حاجات كده صورية لكن الحقيقة اللي مش مفروض تنساها ابدا ان اللي ماسك الحرب كلها واللي بيشتغل من ورا واللي بيظبط كل الامور ضابط الكل ده ربنا لنا ولا انت ولا اي حد الرب الهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم زي ما وعد هو امين هو وعد انه يحفظنا عشان يدخلنا السماء بيعمل كده فاحتفظوا جدا لانفسكم ان تحبوا الرب الهكم برضو كلمة غريبة يعني ايه احتفظوا جدا لانفسكم ان تحبوا الرب الهكم ده مش بيقول بس حبوا الرب بيقولوا تحفظوا احتفظوا جدا لأنفسكم أن تحبوا الرب إلهكم ليه احتفظوا أصل محبة ربنا ممكن تتسرق من الحاجات اللي تخوف أن الواحد ممكن يكون بيحب ربنا في وقت وبعدين المحبة تبرد أو تتسرق فيقول له احتفظ لنفسك تحفظ خلي بالك من نفسك كل يوم راجع على الكنز اللي جواك شوية المحبة اللي ربنا اللي في قلبك دول أغلى حاجة عندك علاقتك بربنا أهم حاجة في حياتك محبتك لربنا احتفظ بيها احتفظ لنفسك أن تحب الرب إلهك ملخص الكتاب كله خلي بينك وبين ربنا علاقة حب عمار وعشرة احتفظ لنفسك لأن في ناس ابتدت وحبت ربنا واتسرق منها الحب بعد سنين ما لقيتوش عشان كده في سفر الرؤيا لما يقول لما قال لنا ابونا جرجس أذكر من أين سق... أذكر محبتك الأولى راحت عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقطت وتب كان في محبة راحت خسارة المفروض المحبة تزيد احتفظ لنفسك ولكن إذا رجعتم ولصقتم ببقية هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم وصاهرتموهم ودخلتم إليهم وهم إليكم فاعلموا يقيناً أن الرب إلهكم لا يعود يطرد أولئك الشعوب من أمامكم فيكون لكم فخا وشركا وصوتا على جوانبكم الصوت اللي هو الصياط يعني قرباك في جنبك لو انت رحت لزقت للشعوب دي يبقى هنا تاخدوا بالكم في البركة مرتبطة بالوصية واللعنة مرتبطة بترك الوصية لو رحت لزقت للدنيا لو عملت زي ما الناس بتعمل لو عاشرت أهل الدنيا وتشبهتم بيها ذنبك على جنبك هي المقصود بها كده فخا وشركا وصوتا على جوانبكم وشوكا في أعينكم يعني شوك في عينيك ليه لأنك بصيت كده بعين كلها شهوة إنك تقلد الشعوب دي وإنك يبقى لك ملك أرضي زي الشعوب دي وإنك يبقى عندك ذهب وفضة زي الشعوب دي وإنك تعيش في الإباحية والزنا زي الشعوب دي تبقى لك شوك في عينيك عينيك دي اللي دخلتك في الخطية لأن سراج الجسد هو العين عينك دي تندب فيها شوك بسبب لو عملت انت العملة دي فهنا زي ما بيدينا البركة ويدينا التشجيع ويقول لنا خليكم بس على السكة دي والرب إلهكم محارب عنكم واحتفظوا جدا لأنفسكم يقول لنا واوعوا من العكس حاسبوا على نفسكم برضو فكرة الالتصاق بالخطية يعني شوفوا احنا قدامنا سكتين يا نلزق لربنا يا نلزق للدنيا يعني ايه تلزق للدنيا يعني تتلهي فيها تنشغل بيها تبقى الفلوس مش سايبة مش سايبة دماغك يبقى أصدقاء السوق هم اللي بيحركوا أفكارك و... واتجاهاتك ده معناه أنك التصقت بالدنيا بدل ما تلزق لربنا حتى تبيدوا عن تلك الأرض الصالحة التي أعطاكم إياها الرب إلهكم شوفوا بقى العقاب في الآخر إيه تبادوا من تلك الأرض الصالحة زي ما كان في تحريم لكل الشعوب بسبب خطيتها لو بقيتوا نسخة من الشعوب دي انتوا كمان هيجي عليكم السيف وتبادوا زيكم زيهم زي ما يقول ايه هو المسيحي مش ممكن يروح جهنم لا ممكن بعد الشر ليه يتعامل زي معاملة واحد ما امنش بالمسيح خالص اه ممكن ليه لو لزق لهم لو تشبه بسلوكهم لو عاش زي ما هم بيعيشوا يبقى راحت النعمة منه وراح الامتياز اللي خده ويباد مثل هذه الشعوب تماما ويحرم أو يعني يعاقب زي نفس العقاب ها أنا اليوم ذاهب في طريق الأرض كلها وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عنكم الكل صار لكم لم تسقط منه كلمة واحدة آية جميلة يقول لهم بصوا أديكم عارفين وشايفين أنا ماشي في سكة الأرض كلها إيه سكة الأرض كلها يعني لازم أسيب الدنيا سكة الأرض هي القبر سكة الأرض هي التراب فأنا ماشي في طريق الأرض كلها بس لاحظوا إن الآباء دول ما كانوش منزعجين من سيرة الموت لأنهم حسوا كده بروح النبوة إن في حاجة تاني مستنياهم يمكن الصورة ما كانتش واضحة زي ما واضحة عندنا في العهد الجديد بعد ما المسيح قام من الموت وكلمنا عن الأبدية والحياة الأبدية لكن في العهد القديم بالروح القدس الساكن فيهم القديسين والأنبياء دول كانوا مش قلقانين من الموت ومش ماسكين في الدنيا زيادة ولا مشغولين بيها زيادة وكل اللي شاغلهم وهم بيسيبوا الدنيا أن يوصوا أولادهم يحافظوا على عهدهم مع ربنا طبعا لو واحد ماسك في الدنيا جدا مش هيقول الكلام ده ولا هينشغل بمسؤوليته عن شعبه في الوقت ده هيبقى زعلان وحزين انه سايب الدنيا لكن هنا مش مشغول خالص يقول لهم انا ماشي في سكة الارض كلها وللأسف الشيطان مع انها طريق الارض كلها وسكة الارض كلها وكل الدنيا ماشية في نفس الاتجاه الغريب جدا انه بيستغفل الدنيا كلها وبينسيهم السكة دي ونطلع كلنا لا مؤاخذة مغفلين وننسى طريق الأرض كلها يبقى الواحد فاكر الطريق طالع لفوق وكل ما يجيب فلوس ومراكز فاكر الحكاية هتفضل طالعة لفوق طالعة لفوق ازاي ده طريق الأرض كلها نازل لتحت مش لفوق إذا كنا هنتكلم عن الحياة البشرية العادية تبقى يعني مش معقول مش واخد بالك يعني إن في حاجة اسمها موت مش معقول مش واخد بالك من آخرتها والناس تقول وتتغنى بالكلام الشيك بتاع الجنازات ده وفي الآخر ولا حد بيفكر في الكلام ده كله بيفكر يطلع لفوق برضه أنا بتكلم بعيدا عن الروحيات يعني إن الإنسان العادي تلاقيه سيرة الموت تزعجه ما يحبش يفتكرها ما يحبش يفكر إن ده طريق الأرض كلها بينما الإنسان الحكيم يقول زي يشوع ده طريق الأرض كلها يعني الأرض اتجاهها كده فأنا هبكي على جسدي ليه جسدي ده لازم يبقى تراب في الآخر أنا يشغلني روحي اللي مش هتنزل للتراب هي اللي هيتحدد مسارها هي اللي انا عارف هتروح فردوس هتروح جحيم لكن ان كان على الجسد كده كده هيبقى تراب مفرقش معايا خالص فيقول تعلمون بكل قلوبكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عنكم لم تسقط منه كلمة واحدة الكل صار لكم بعد خبرة روحية طويلة تلاقوا الواحد يقول ايه يا رب صحيح ولا كلمة من كلامك نزلت الأرض كنت أمين في كل حرف يا رب يعني يمكن احنا في التجارب وفي حياتنا على الأرض ساعات نتخانق مع ربنا نقول له رب انت قلت ما بتعملش ليه انت قلت اقرأوا يفتح لك وما فتحتش ليه انت يا رب قلت انا معاك وانا مش حاسس انك معايا ليه انت قلت كل الاشياء تعمل لمعا للخير انا مش شايف خير ليه ممكن واحد يتذمر في وقت ويتعب ويضعف لكن لما هتوصل السماء هتقول له يا رب طلع كلامك مظبوط تمام لم تسقط كلمة واحدة ولا كلمة ولا حرف من كلامك طلع بره كل آية هتتفهم في السماء وكل وعد الواحد هيتأكد من قوته وسلامته لما يوصل السماء واحنا على الارض لسه ضعف ساعات نتشكك وساعات تتوه مننا المعاني وساعات الواحد يقول الله ما هو قال كده ليه مش بيعمل كده طب هو اتأخر ليه طب يمكن الوعد له معنى تاني لكن أخيرا لما نبقى زي يشوع كده كبار ومتقدمين في الأيام الروحية هنقول له يا رب صحيح لم تسقط من كلامك كلمة واحدة كل وعودك أمينة وصادقة تمام وإحنا بس اللي ضعفاء في الإيمان ومتشككين ويكون كما أنه أتى عليكم كل الكلام الصالح الذي تكلم به الرب إلهكم عنكم كذلك يجلب عليكم الرب كل الكلام الرديء حتى يبيدكم عن هذه الأرض الصالحة التي أعطاكم الرب إلهكم ده في حالة لو لزأتوا للشعوب الوثنية تبادوا زيهم حينما تتعدون عهد الرب إلهكم الذي أمركم به وتسيرون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها يحمى غضب الرب عليكم فتبيدون سريعا عن الأرض الصالحة التي أعطاكم وجمع يشوع جميع أسباط إسرائيل إلى شكيم ودعا شيوخ إسرائيل ورؤسائهم وقضاتهم وعرفائهم فمثلوا أمام الرب وقال يشوع لجميع الشعب هيعمل نفس اللي عمله قبلها بحوالي 40 سنة موسى وكان يشوع قاعد موسى استدعى كل الكبار كل الشعب ابتدى يديهم توصيات الوداع في آخر سفر التثنية سفر التثنية مليان كلام جميل قوي من موسى وهو بيودع شعبه يشوع هيختم السفر بنفس الختام لأن هو عايش على مثل موسى من أول يوم بيقلد أبوه الروحي في كل حاجة فهيودع الناس وهيوصيهم وهيجمعهم عشان يديهم عهد يقول لهم بصوا استلموا بقى أنا ماشي أنا خلصت كده أنا خلصت اللي ورايا أخيرا وضع لي إكليل البر فأنا ماشي خلي بالكم من الشعب وخلي بالكم الوصية وقال يشوع لجميع الشعب هكذا قال الرب إله إسرائيل كل مرة واحد يجي يودع ناسه يكون نبي كبير زي كده وبيسلم الراية يعني تلاقوه يحكي الحكاية من الأول للآخر عشان يقول لهم شوفوا ربنا جدع ازاي شوفوا ربنا أمين ازاي مفيش كلمة قالها ما التزمش بيها خليكوا جدعان زيه انتوا كمان التزموا معاه فهيحكي الحكاية من الأول تعالوا نراجع قصة العهد القديم كله في السطرين اللي جايين دول آباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر يعني زمان زمان أجدادكم ده بيكلم شعب إسرائيل بقى تخيلوا معايا شوع العجوز واقف كده وبيكلم جمهور شعب اليهود عشان يودعهم فبيقول لهم أجدادكم زمان كانوا ساكنين عبر النهر الناحية التانية من الأردن هم تلاقيهم ما بقوش دريانين إيه الناحية التانية لأنه إبراهيم أصله إيه؟ أصله من العراق ربنا يستر على العراق لكن أبونا إبراهيم أساسا أصله كلداني من آخر العراق ما كانش خالص له في كنعان ولا يضرب كنعان دي تارح أبو إبراهيم وأبو ناحور دول الآباء الكبار وعبدوا آلهة أخرى حتى أبو إبراهيم كان راجل واسع ما عرفش حاجة فأخذت هكذا قال الرب فأخذت يبقى ربنا بيقول كده أخذت إبراهيم أباكم طبعا مش أبوهم مباشرة يعني أبوكم جدكم الكبير يعني اليهود لغاية النهاردة يفتخروا إن هم أولاد إبراهيم ما يقولوش على نفسهم بني ادمين يقولوا احنا اولاد ابراهيم مش ولاد ادم ولاد ادم ده زينا ما هم مش زينا احنا زي بعض بني ادمين هم مش بني ادمين هم يعني سوبر يعني ولاد ابراهيم وهم لا طايلين كده ولا كده المسيح رد عليهم وقال لهم انتوا ولاد ابليس صدقوني في يوحنا 8 قال لهم كده قال لهم انتوا بتقولوا احنا ولاد ابراهيم لا انتوا ولاد ابليس واعمال ابوكم بتعملوه والكلام ينطبق على اليهود لغايه النهارده عشان لما الناس تفتكر المسيحيين متعاطفين مع اليهود المسيحيين ضد اليهود تماما لأن المسيح بتاعنا قال لليهود انتوا ولاد إبليس مش ولاد إبراهيم فأخذت إبراهيم أباكم من عبر النهر وسرت به في كل أرض كنعان وأكثرت نسله وأعطيت إسحاق وأعطيت إسحاق يعقوب وعيسى وأعطيت عيسى جبل سعير ليملكه أما يعقوب بنوه فنزلوا إلى مصر هيحكي ماشي أنا مش هقف في الحكاية كتير وأرسلت موسى وهارون وضربت مصر حسب ما فعلت في وسطها ثم أخرجتكم فأخرجت آباءكم من مصر ودخلتم البحر وتبع المصريون آباءكم بمركبات وفرسان إلى بحر سوف سوف اللي هو البحر الأحمر فصرخوا إلى الرب فجعل ظلاما بينكم وبين المصريين وجلب عليهم البحر فغطاهم ورأت أعينكم ما فعلت في مصر وأقمتم في القفر أياما كثيرة يعني شفتوا بعينكم هلاك فرعون وجيشه في في البحر الأحمر وعشتوا في البرية في سينا أياما كثيرة حوالي أربعين سنة ثم أتيت بكم إلى أرض الأموريين الساكنين في عبر الأردن اللي هم الحتة بقى اللي استلموها الاثنين ونص دول فحاربوكم ودفعتهم بيدكم فملكتم أرضهم وأهلكتوهم من أمامكم وقام بالاق بن صفور ملك مؤاب وحارب إسرائيل وأرسل ودعا بالعام بن بعول لكي يلعنكم دي قصة هتلاقوها في سفر العدد برضو أيام موسى كل دي خبرات وذكريات للشعب كان في ملك اسمه ملك ملك مؤاب اسمه بالاق بن صفور ده اللي كان عنده اعتقاد انه فعلا الشعب ده فيه بركة ولازم حد يلعنه فكان بيدور على النبي اللي يلعن فلغاية ما لقى واحد اللي هو بلعام ده عشان يلعنهم وقال لو لعنهم خلاص نقدر نغلبهم ولم أشأ أن أسمع لبلعام يعني بلعام كان نفسه يلعنكم لكن أنا ما سمعتلوش لأن أنتوا ولادي برضه ربنا بيكلم يشوع بيكلم الشعب على فم يشوع فبارككم بارك وأنقذتكم من يده لأن بالعام ده كان بيتعامل مع الشياطين في الآخر يعني كان في روح النبوة بس بيستخدمها غلط فبيقول أنقذتكم من يده ثم عبرتم الأردن وأتيتم إلى أريحة ده الجزء بقى اللي يشوع كان قائد فيه عبرتم الأردن ده من أول سفر يشوع بقى ودخلتم إلى أريحة فحاربكم أصحاب أريحة الأموريون والفرزيون والكنعانيون والحسيون والجرجاشيون والحويون واليبوسيين فدفعتهم بيدكم وأرسلت قدامكم الزنابير وطردتهم من أمامكم أي ملكي الأموريين لا بسيفك ولا بقوسك زنابير دي كلمة محيرة يمكن المعتقد فيها أن بعض جيوش من بدري أضعفت الجيوش دي يقول أن مصر حاربت في المناطق دي قبل اليهود بعشرات السنين فأضعفت قوتهم شوية فهيأت الفرصة لليهود إن هم لما يحاربوا يغلبوا فالخطة قديمة قوي عند ربنا فبيقول أنا كنت سبقت وبعت لهم زنابير يعني زي الحشرات كده تاكل في فيهم عشان تجهزهم يتهزموا على ايديكم لا بسيفك ولا بقوسك يعني اوعى في مرة تفتكر ان الحروب دي كانت بالسيف والقوس حكاية ما كانتش كده كانت كلها لاني انا بحارب معاكم وأعطيتكم أرضا لم تتعبوا فيها لم تتعبوا عليها ومدنا لم تبنوها وتسكنون بها ومن كروم وزيتون لم تغرسوها تأكلون هو ده اللي هيحصل في السماء الواحد لما يدخل السماء يقول له يا رب أنا ده أنا لو كنت جبت مقاول يعمل لي مكان زي المكان ده كان خد ملايين وكان طلع عيني عشرين تلاتين سنة ده الفيلا في الساحل الشمالي بيغلبوا فيها الناس وبيعملوا طب انت عملت ده كله يا رب من غير ما تاخد ولا عربون ولا حتى ولا تتفق معايا على حاجة أرض لم تتعبوا فيها وغروس لم تغرسوها و... ومدن لم تبنوها الواحد هيستلم على الجاهز كده على المفتاح في السماء كل حاجة مت... مت... مترتبة ومعدة وما لم تنظرها عين ولم تسمع به أذن وما لا يخطر على بال الإنسان مع عبد الله للذين يحبون مفاجآت جميلة جدا في السماء تنتظر أولاد الله حاجة مش معقولة لا تصورها العقل ولا عين شافت زيها وكل ده مفهوش ما تعبناش فيه بصراحة يعني اللي احنا بنعمله ده يعتبر دلع جنب اللي ربنا بيحضره لنا فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة اخشوا الرب اختشوا يعني واعبدوه بكمال وأمانة وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم في عبر النهر اوعوا ترجعوا تاني لجدكم أبو إبراهيم وتقولوا ما احنا برضو لينا أصل في أبو إبراهيم لا أبو إبراهيم إيه خليكم بعد إبراهيم ملناش دعوة بالأصل الغلط وفي مصر واعبدوا الرب وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب شوفوا بقى يشوع الراجل الطيب يقول كلمة غريبة جدا قال لهم ولو انتم مش عاجبكم فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون إن كان الآلهة الذين عبدهم آباءكم آه الذين في عبر النهر وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم قال لهم اختار أنا قلت لكم ربنا بتاعنا ما فيش زي وهيديكم وهيعمل لكم وديكم شفتوه كتير قوي لو لسه هتعيدوا الاختيار تاني طيب انا هخيركم يا اما ربنا بتاعنا لو مش عاوزينه يا اما ترجعوا لآلهة ابو ابراهيم اللي في عبر النهر دول او آلهة الامورين اللي حواليكم اما انا وبيتي فنعبد الرب قال لهم انتوا اختاروا براحتكم انا خلاص ما بقتش ب- ب- بشجعك انا نفسي اتقطع يعني عاوز يقول لهم انا عملت كل اللي عليا وعجزت الحاجة الوحيدة اللي اقدر اقولها دلوقتي اما انا وبيتي فنعبد الرب احنا اخترنا ربنا وهنفضل مع ربنا مهما حصل شوفوا انتوا بقى بعد ما سكنتم عاوزين تعبدوا مين واخدين بالكم الحاجة العجيبة ان ربنا بيفضل يخيرنا نمشي وراه ولا لا يعمل كل اللي بيعمله ويحارب وينصرنا ويسترنا ويباركنا ويدينا ويغرينا وبعد كل الكلام ده يقول لك ايه يلا اختار اختار يا رب اختار ما انت حقك وعشان كده كل الناس اللي بتتناقش في قولة ان الانسان مسير لا ما كانش يقول له اختار ده الكتاب مليان كلمة اختار هنا هرجع بيكم لآخر برضو حوارات موسى مع الشعب تثنية 30 حتة جميلة جدا في حديث ربنا مع موسى وشعب موسى تثنية 30 عدد 15 شوفوا حكاية الاختيار دي تيجي ازاي انظر ساعات ربنا لما يكلم إسرائيل يكلمه كجسد واحد فما يقولش انظروا يكلم الشعب كأنه راجل فاهمين فيقول له انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر الحياة والخير في جنب والموت في الشر والشر في جنب بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها فإني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون نفس الكلام تلاحظوا لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأردن لكي تدخلها وتمتلك كان بيقول لموسى إيه ما تطولوش وانتوا هتعدوا الأردن خلصوا امشوا بسرعة واركضوا لكي تنالوا خدوها جد عشان تدخلوا وتخلصوا وشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت تاني البركة واللعنة فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك يعني ربنا بيقول لك أنا مخيرك أهو حاطط السكتين قصادك تبقى معايا ولا عليا زي ما أنت عاوز أنا بس قلت لك اللي معايا هياخد وهياخد وهياخد واللي عليا هيحصل له وهيحصل له لكن أنا لسه بقول لك اختار برضه لكن عاوز رأيي اختار يا حبيبي الحياة فاختار الحياة كي تحيا أنت ونسلك إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك كي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياه كلمة اختار الحياة دي كلمة جميلة ربنا بيقول لك أنا بخيرك وبعدين يرجع يقول لك إيه بس اختار الحياة بقى اوعى تختار يعني تصدق وتختار هتختار ايه بس هو الحكاية فيها اختيار مش معقول الحكاية واضحة زي الشم فاختار الحياة لكن للأسف احنا برضو من ساعة آدم يبقى محطوط قدامنا شجرة الحياة ومعرفة الخير والشر ونسيب شجرة الحياة ونختار معرفة الخير والشر ونختار الموت آم، فهنا قال لهم أما أنا وبيتي فنعبد الرب برضو دي الفكرة يمكن اللي أنبا ماكسيموس كان بيقولها أنه أهم حاجة برضو أنت وبيتك يشوع مسؤول عن شعب وعن مئات الآلاف من الناس لكن بيوصحهم وبيخدمهم وبيرشدهم وبعدين يقول لهم اختاروا لكن أنا وبيتي اختارنا خلاص هنمشي مع ربنا مهما حصل فيبقى الواحد هو وبيته قبل أي حاجة تاني في الحتة الروحية واخدين بالكم بيختار ربنا مش هيتنازل عنه حتى لو كل العالم اتنازل أما أنا وبيتي فنعبد الرب هنا جت الآية المشهورة بتاعت يشوع دي أما أنا وبيتي فنعبد الرب وهو بيودع الشعب وبيقول لهم اختاروا زي ما انتوا عاوزين لكن أنا وبيتي اختارنا خلاص لأننا سنعبد الرب فأجاب الشعب وقالوا حاشا لنا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخرى الواحد يسخن شوية وبعدين يقول لك خلاص لا خلاص طبعا كده ناخدها جد بقى ونبتدي ونصلي باكر والنوم الثالثة والخامسة والسادسة وكل حاجة وال- ونقرا الإنجيل ونعمل ونعمل فهم سخنوا طبعا ويشوع مسخنهم ولا هنمشي مش هن- هنسمع الكلام وهنعمل وما فاتش 100 سنة وكانوا كلهم وثنيين لكن ربنا يرحمنا يعني مش بنقول هنبقى كده بس عاوز أقول يعني أحيانا في- في في لحظات في حياة الواحد بيبقى متحمس وي- ويوعد لكن المهم ان احنا كتير ما بنبقاش قد وعودنا وقد كلامنا عشان كده الواحد وهو بيوعد لازم يبقى حاسس انه يا رب انا مش قد كلامي لكن ساعدني التزم باللي نفسي فيه انا نفسي امشي معاك بس انا عارف ان ارادتي ضعيفه النهارده انا متحمس بعد اسبوع ما اعرفش شكلي ايه لكن انا على الاقل في اللحظه دي بقول لك حاشا لنا ان نترك الرب لنعبد آلهة أخرى لأن الرب إلهنا هو الذي أصعدنا وأبأنا من أرض مصر من بيت العبودية والذي عمل أمام أعيننا تلك الآيات العظيمة وحفظنا في كل الطريق التي سرنا فيها وفي جميع الشعوب الذين عبرنا في وسطهم وطرد الرب من أمامنا جميع الشعوب والأموريين الساكنين الأرض فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هو إلهنا إحنا كمان يا يشوع هنعبد ربنا لأنه هو إلهنا فقال يشوع للر... قال يشوع للشعب لا تقدرون أن تعبدوا الرب نعم احنا كل الفصال ده بعدين جينا نقول لك نعبد الرب تقول لا ما تقدروش قال لهم عاوز يقول لهم ايه عاوز اقول لكم يعني ما حدش فيكم يقدر يعملها بنفسه حتى عبادة ربنا دي عاوزة نعمة من ربنا لأن لأنه إله قدوس وإله غيور هو يعني ايه يعني بصراحة احنا ما نستاهلش اساسا نعبد ربنا احنا ما نستاهلش نقعد في بيت ربنا ما نستاهلش ن- ن- نمشي ورا ربنا هو اله قدوس واللي يمشي وراه لازم يبقى قديس هو اله غيور عاوز الواحد من راسه الرجلين لكم مش كده يبقى رجل في الدنيا ورجل في السماء لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم هنا لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم يعني ايه يعني لو غلطتم باصرار وافتريتم مش هيسامح لان هو يكره الشر فعاوز اقول لهم خليكوا قد كلامكم لو قلتوا الكلام ده تلتزموا بيه لانه اله قدوس واله غيور يعني ربنا ما يضحكش عليه بالكلام هو عاوز يقول لهم كده ما تقولوش كلام وخلاص الله اله قدوس واله غيور هو وإذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة يرجع فيسيء إليكم ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم فقال الشعب ليشوع لا بل الرب نعبد فقال يشوع للشعب أنتم شهود على أنفسكم أنكم قد اخترتم لأنفسكم الرب لتعبدوه يعني قال لهم شاهدين قالوا له شاهدين بل شاهدين على نفسهم قد كلامكم قد كلامنا ربنا ربنا ربنا هو ربنا هنمشي وراه هنمشي وراه خلاص أنتم شهود نحن شهود فالآن انزعوا الآلهة الغريبة التي في وسطكم يعني كان ابتدى الفساد اوريدي كان بعضهم خباله كم تمثال و- وابتدى يشوف برضو الحاجات اللي في السوق وحاجات كده انزعوا الآلهة الغريبة التي في وسطكم وأميلوا قلوبكم إلى الرب إله إسرائيل القلب ده لازم يميل لربنا لازم يتعلق بربنا فزقوا القلب زق كده على ربنا فقال الشعب ليشوع الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع طبعا يشوع مثل أعلى فلأنه مختار ربنا هو وبيته كل الناس عاوزة تعمل زيه والناس خلاص بقت تعشق يشوع زي محبة موسى زمان لأنه مليان نعم الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع وقطع يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم أمام الهتاف ده قطعوا عهد يعني ايه تعهدوا امام الله ان هم يعيشوا ليه ويسمعوا كلامه وما يدخلوش آلهة غريبة ابدا وسطهم بس ما طلعوش قد العهد برضه بعدها السفر اللي بعده على طول هتلاقوا الدنيا ضلمت على طول خالص سفر القضاء ده م- يعني م... يعني مش عارف ربنا بيقراه ازاي محبط جدا لربنا كل صفحة تلاقيهم طلعوا ونزلوا طلعوا ونزلوا كل يمشوا خطوتين ويرجعوا يعبدوا أوثان تاني وجعل لهم فريضة وحكما في شكيم وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله هو ده السفر بقى اللي في ايدينا ده وأخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب جاب حجر شهادة كده على اليوم ده اللي ودع فيه الشعب واللي الشعب هتف كله ان هم يفضلوا بتوع ربنا للأبد ثم قال يشوع لجميع الشعب أن هذا الحجر يكون شاهدا علينا لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به الله هو الحجر سمع فاكرين لما المسيح له المجد آه دخلوا العيال بزفة في يوم حد الزعف وقعدوا يهتفوا فالكبار قالوا له ما تسكت العيال قال لهم عارفين دول لو سكتوا الحجارة هتنطق ما اصل الحجارة بتسمع ويجي لها وقت تبقى عاوزة تتكلم يعني ايه يعني الحجر نطق من اللي بيعمله ربنا مع الناس ومن غلب الناس وعندهم الحجر نفسه نطق من ما شاف وسمع فنطق قال لا ده كفر ده زيادة قوي اللي بيعملوه الناس فهنا بيقول لهم الحجر سمع عشان الحجر في يوم من الأيام هينطق إن أنتم مفترين باللي بتعملوه هذا الحجر يكون شاهدا علينا لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به فيكون شاهدا عليكم لئلا تجحدوا إلهكم ثم صرف يشوع الشعب كل واحد إلى ملكه وكان بعد هذا الكلام أنه مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة وعشر سنين فدفنوه في تخم ملكة في تمنة سارح التي في جبل إفرايم شمالي جبل جاعش وعبد وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لإسرائيل يعني إيه الشيطان ما قدرش على الشعب طول فترة يشوع ولا اللي من ريح يشوع يعني كل الشيوخ اللي عاشوا يشوع لسه فيهم الرمق وفيهم الحماس ففوت له بتاع 100 سنة كده لغاية ما يشوع وسرته وجيله عد عشان يتسلى بقى على الجيل اللي طالع لسه ما شافش العز الروحي ده عشان كده الشيطان نفسه طويل ممكن يقول لك خلاص اوعد في المؤتمر براحتك يلا لا خد راحتك بقى وابعد ان شاء الله تترهبن في المؤتمر مش مهم بس ليك عليا بعد اسبوعين تكون بردت واستويت كده وهديت خالص نتفاهم بقى يكون فات عليك اسبوعين ما تلاقيش حد من المؤتمر لا ابونا ولا اخونا ونقعد نتكلم فهي آه تلاحظوا ان الشيطان فعلا شاط الشعب فضل فترة طويلة عشرات السنين ملتزم باللي تعهد لكن اول ما هتقروا سفر القضاة بعدها على طول المرحلة اللي بعدها مرحلة كئيبة جدا الشعب كله انحل وابتدى يعبد الأوثان واختلط بالشعوب التانية وصاهره وعمل كل اللي قال مش هيعمل وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لإسرائيل وعظام يوسف ايه اللي جابه ده يوسف بقى دلوقتي التي أصعبها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم يوسف ده كان في حتة جميلة قوي يوسف طبعا كان الرجل الثاني على مصر ده يوسف ده فات عليه كتير قوي واخدين بالكم بين يوسف وبين موسى حوالي 350 سنة فبينه وبين يشوع دلوقتي حوالي 400 سنة يوسف هو اللي على ايده دخلوا شعب اسرائيل مصر وبعدين ابوه يعقوب اللي هو اسرائيل لما مات كان موصيه يدفنه في شكيم فطلع بزفه من مصر لغايه شكيم ومعاه الفراعنه كلهم يزفوا ابو يوسف يوسف الرجل الثاني على مصر زي فرعون بالظبط يوسف طبعا ما كانش ممكن يسيب وصيه انه يدفن في شكيم ليه ده ده فرعون لازم يدفن في مصر بس وصى ولاده قال لهم بصوا انتوا بعد 400 سنه انا هتنسي وهتتبهدلوا لكن ربنا هيخرجكم بإيد قوية لما تخرجوا ما تسيبوش عظمي اعملوا معروف خدوه معاكم لأني أنا ملياش قاعدة في مصر هو أنت قاعد يعني في فيلا ما أنت شوية عظم في مصر لا هو فكرة الانتماء أنا مش تبع مصر طب يا يوسف ده أنت فرعون في مصر ده أنت في مجدك ما جاش فرعون زيك لا برضه أنا تبع شكيم القرية الفقيرة اللي في الصحراء اللي اتدفن فيها أبونا إبراهيم وسارة و... و... وأبو يعقوب و... وجد إسحاق الحتة دي اللي بقول لكم اللي كانت كان كان نفسه فيها كالب أبو قلب ده كان نفسه في المنطقة دي اللي هي جنب حبرون عشان دي اللي فيها أجساد القديسين فهم التزموا عقبال ما ملكوا الأرض وقسموها افتكروا بقى لأن واخدين عظم يوسف انه يحطوه جنب ابوه جده عشان يورث الملكوت الابدي ويبقى في صحبة القديسين الاوائل يعني زي ما طلب بالظبط فعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب أبو يوسف من بني حمور أبي شكيم ده زمان أول قصص دي تلاقوها في سفر التكوين فصارت لبني يوسف ملكا ملكا ومات ألعاذر ابن هارون كمان الكاهن مات فدفنوه في جبعة فنحاس ابنه التي أعطيت له في جبل إفرايم مجدا للثالوث الأقدم